السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تحبوا نتكلم في ايه الليله يا جماعه تحبوا نتكلم بدايه عن التداعيات الخطيره اللي حصلت في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت ولا نتكلم عن ازمه غزه تحبوا نتكلم عن خطه الانقاذ اللي هتتعمل من اجل انقاذ المنتخب والكره المصريه ونادي الزمالك ولا نتكلم عن غزه ولا نتكلم عن غزه ومن قبلها نتكلم عن الراقصه اللي وقفت ترقص وكاتبه على بدله الرقص ايات قرانيه ومن قبلها عرضت الازياء الاجنبيه اللي طلعت تعرض ازياء وهي لابسه اسواب عليها القران الكريم مكتوب ولا نتكلم قبلها عن المسجد اللي هدموه في الهند عشان يبنوا مكانه معبد ولا المصحف اللي الامريكان دخلوه في المرحاض في جوانتنامو عشان يهينوا مقدساتنا ولا ولا ولا الحجاب اللي منعوه ومنعوا البنات اللي لابساه من الدخول في المدارس الفرنسيه ولا اليهوديه اللي رسمت صوره خنزير وكتبت عليها اسم رسول الله عليه الصلاه والسلام اسم رسولنا ونبينا ولا الراقصه اللي من بلدنا ومن بنات جنسنا اللي وقفت ترقص بالنقاب سخريه من المنقبات اللي ضفر اقل واحده منهم ببلد منها هنتكلم عن ايه مش ربنا بيقول سبحانه وتعالى كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه في صور نشرت مؤخرا عن مذبحه جنين المذبحه اللي حصلت 3 4 2002 ولكن الفيلم عرض في فتره اخيره 3 4 2002 كنت فين ليلتها كنت سهران فين ليلتها كنت بتعمل ايه ساعتها مين فينا كان بيتفرج على التلفزيون مين فينا كان بيسمع اغنيه مين فينا كان نايم مين كام واحد كان سهران على القهوه وكم واحد كان سهران بيتكلم مكالمه عاطفيه طول الليل وكم واحد كان سهران على الكورنيش مع فتاه احلامه مين فينا كنا بن... كنت بتعملي ايه يوم 3 4 2002 وانت كنت بتعمل ايه الفيلم بيعرض لك من ضمن المشاهد ان ام بتقول جوزها ابنها نزل الشارع يجيب حاجه الولد اتاخر طبعا القصف من السماء والضرب بالمدافع فالاب اترعب على ابنه فالاب كل شويه يدخل البلكونه ويخرج يشوف ابنه اليهود رصدوه اول ما خرج البلكونه قاموا ضاربينه اتقتل بتنادي عليه ما بيردش خرجت تشوفه لقاته مقتول بتحاول انها تطلب الاسعاف ما فيش اسعاف توديه مستشفى ممنوع تحت القذائف الصهيونيه بتقول فضل الاب كذا يوم ينزف لحد ما مات قدام اولاده مات وبدات جثته تتع تعفن قدام اولاده والولاد الاطفال ما هماش فاهمين في ايه ابوهم بيحصل له ايه من ضمن المشاهد خبطوا على بيت احد المسلمين وحطوا قنبله على الباب اختين بيجروا عشان يفتحوا واحده بتفتح القنبله انفجرت فيها امها بتجري وراها نص وشها طار من القنبله البنت وهي بتنزف بيحاولوا ينقذوها ممنوع الخروج بره المنازل ماتت بعد عده ايام من النزيف والعذاب من ضمن المشاهد قالوا ساعتين ثلاثه حظر التجوال هينتهي اللي عايز يخرج يجيب اكل وشرب يخرج الناس خرجت قاموا فاتحين النار على الناس 3 4 2002 كنا فين يا امه محمد لما مذبحه شنين حصلت وحصروها قبل ما يدخلوا يقتلوهم 46 دوله اسلاميه كان رد فعلهم ايه ساكتب شعري الباكي بدمع العين بدمع القلب لا الحبر اسطره على كبدي واترك دفتر الشعر جراح احبتي في الارض جراح احبتي في الارض تبعث عاصف الفكر احقا احقا ان سيف الكفر تشهره يد الكفر وان دماء اخواني على طرقاتهم تجري احقا ان مسلمه بها كبراءه الزهر تبيت عفيفه والليل يهتك ستره الطهر احقا قصه الاحراق والتجديع والكسر احقا قصه التشويه في الوجه وفي الظهر احقا ان راس المرء يجعل لعبه تجري وان دماء اخواني على طرقاتهم تسري احقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر ده بيحصل فعلا يا جماعه سبحان الملك الجليل صرخات من فوق التراب صرخات قبل ما ننزل تحت التراب قبل ما ننزل ونتحاسب على اللي بيحصل لامتنا يا على اللي حصل لامه محمد في بورما 125000 مسلم تحت وطئه التعذيب هناك اتحولوا من عباد لله لعباد للبقر الفلبين في غايبه من المسلمين كانت 80% من المسلمين اتحولت ل 20% مسلمين بنفس الطريقه والاسلوب بورما والفلبين ايطاليا ايطاليا لما كانوا جايين يحتلوا ليبيا كان النشيد القومي بتاعهم يا امي لا تبكي علي انني ذاهب الى سحق الامه الملعونه انني ذاهب لامحو القران من على وجه الارض فاذا مت فلا تبكي علي فانما مت في محاربه الاسلام بيروت في اليم ماتت قدسنا انتحرت ونحن في العار نسقي وحلنا طينا طهران ماتت وبغداد يحاصرها بحر من الدم بات الان يسقينا دمع المنابر يشكو للمصلين باعوا المآذن والقرآن والدين القضية بتتباع يا جماعة واحنا مش واحنا مش داريين القضية بتتباع واحنا مش واخدين في بالنا واحنا مش عارفين نعمل ايه واحنا واقفين مكتوفين الايدي هنعمل ايه من اجل ديننا المقدمة اللي انا قلتها دهيت المقدمة اللي فيها الطعن في الدين مش في الابناء ولا في المال في الدين ممكن ناس تظن ان بداية الد... ان الد- نهاية الدرس زي بتاعته ان الدرس كله هيبقى عن مقاس الواقع لا بالعكس انا جاي النهارده اتكلم عن موضوع عكسي تماما المقدمه جاي اتكلم عن موضوع لا علاقه له بالمقدمه اللي انا بقولها جاي اتكلم عن ايه جاي اتكلم لما الصحابي بيقول في غزوه الاحزاب كن كان لا يامن احدنا ان يذهب الى الغائط ورسول الله يعدنا بكسو بكنوز كسرى وقيصر ازاي يعني الواحد مش مش مآمن يا الله اعلم ما كان في صدر سراقه بن مالك حينما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا في الص- في الصحراء يعدوه بسوار كسرى ايه اللي كان في صدر سراقه بن مالك ساعتها يا جماعه انا جاي اكلمكم عن حاجه عكس تماما انا جاي اكلمكم عن الامل الامل في النصر انا جاي اكلمكم عن ان الامه الوقت بتتمخض عن نصر عظيم باذن الله كل واحد معتقل كل واحد مسجون كل واحد في سجون اليهود كل واحد اتقتل من اخواننا في غزه رساله ده ده ملمح من ملامح النصر والامل انفاسك الحره وان هي اخمدت ستظل تعبر افقهم بدخان وقروح جسمك وهو تحت صياطهم قصمات صبح يتقيه الجاني دمع السجين هناك في اغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان حتى اذا ما افعمت بهما الربا لم يبق غير تمرد الفيضان ان احتدام النار في جوف الثرى امرا يثير حفيظه البركان وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان الطوفان النصر قادم يا امه محمد باذن الله سبحانه وتعالى ولكن ولكن نثبت على ديننا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة مين الغرس دول انتوا انتوا يا أمة محمد انتوا انتوا يا شباب انتوا يا أمل الأمة انتوا الغرس هو الغرس اللي ربنا غرسه بإيديه أهل الباطل هيقتلعوه السراج المنير بتاع الإسلام من 1400 سنة متوهج ألف أتاتورك ما عرفش يطفيه ألف أبو جهل ما عرفش يطفيه ألف أبو لهب ما عرفش يطفيه بوش وشارون هيطفوه الاسلام بيتحارب بكل وسيله من الوسائل بدس الإس... اتحارب بكل الوسائل اتحارب بالاستعمار اتحارب بالتنصير اتحارب بالتتار بالحملات الصليبيه اتحارب بدس الاسرائيليات المكذوبه والاحاديث الموضوعه اتحارب بمحاوله قتل رسول الله وما اتهدمش هم اللي هيجوا يهدوه دلوقتي الاسلام صمد قدام صياط ابو لهب وابو جهل صمد قدام سبع حملات صليبيه مسعوره هيجي يقع دلوقتي الاسلام عامل زي الشمس الشمس كل ما اعداء الدين يحاولوا يخلوها تغيب بتغيب بتغيب خلاص هتغيب تطلع من الناحيه التانيه وتقهر قلوبهم كلهم يغيب من الاندلس تطلع الدوله العثمانيه الجباره اللي ربنا اعز بها الاسلام مئات السنين انتوا الشمس اللي طالعه الوقت يا امه محمد انتوا الشمس اللي طالعه الوقت يا شباب الصحوه الصحوه الاسلاميه اللي انفجرت فجاه بدون اي توقع ولا اي حسابات ولما انفجرت انفجرت في كل شيء في المجتمع انفجرت في مش ده وعد ربنا نسيت وعد ربنا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد نسيت وعد ربنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون نسيت وعد ربنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون نسيت وعود ربنا الصحوه انتشرت وسط الكل وسط الشباب انهار الدموع الوقت اللي بتبكى في الحرمين من العباده وفي العمره وفي الحج اكثرها من الشباب المساجد اكثر المصلين من الشباب الدروس اللي في المساجد اللي بيديها واللي بيحضرها معظمهم من الشباب صحوه اكتسحت حتى النساء رؤوس النساء اكتسحت بالحجاب بعد ما كان الحجاب ده قبل كده من 20 سنه حاجه شاذه نادره الحدوث صحوه اكتسحت حتى حتى أسوأ وأصعب بيئات المجتمع من الفنانين والفنانات والمغنيين والمغنانات فصحوة تحولت فيها الراقصات إلى منقبات صحوة اكتسحت حتى الجامعات اللي لم تنشأ إلا الحرب الإسلام وأهله صحوة من 20 سنة أفتكر من 16 سنة أول ما الواحد التزم كانوا دايما يتكلموا يقولوا العشوائيات سبب التطرف العشوائيات هي اللي بيخرج منها الإرهابيين العشوائيات هي سبب خروج الملتزمين الوقت يا جماعة بقى أفخم الأبراج وأعظم القصور وأعلى المراكز الاجتماعية وأعظم أساتذة الجامعات هم دول أبناء الصحوة الإسلامية الاعتكاف من سنين كنا بنعتكف ما كانش حد بيعتكف الوقت الاعتكاف يعني بتيجي تنام ما انتش لاقي مكان تنام باسمك يا ربي حشرته جنبي ما انتش لاقي اصلا حته تحط فيها جنبك التهجد من 10 سنين لما مسجد عندنا عمل تهجد الناس استغربت ايه المسجد الغريب ده الوقت الته... ليله 27 في التهجد كبرى الشوارع في البلاد بتتقفل من كتر المصلين يا هم بيطعنوا في الاسلام بس ما بيقتلوهوش ده بيفوقوه ربنا بيقول طعنوا في دينكم بس اصل احنا ديننا ده نور ديننا ده مش لحم ودم زي البشر ديننا ده جاي من نور السماوات والارض ديننا نور والجسد اللي من نور لما بيطعن بيخرج ايه يخرج نور عشان كده كل ما بيطعنوه الصحوه بتزيد كل ما بيطعنوه الاسلام بينتشر كل ما بيطعنوه التمكين بيقرب كل ما بيطعنوه الاسلام بيزيد في الدنيا كلها وهم مذهولين عارفين ما هماش عارفين يعملوا ايه هنتكلم عن ايه النهارده عارفين هنتكلم عن ايه هنتكلم عن اعظم اعظم فرسان الاقصى في تاريخ البشريه هنتكلم عن محررو الارض المقدسه في تاريخ البشريه هنتكلم عن اعظم الفرسان اللي الارض المقدسه اتحررت على ايديهم عشان كلنا نبقى زيهم انا بكلم مين انا بكلم كل شاب داس على شهواته في عصر الشهوات كل بنت بتصفع كل يوم اهل الباطل والعلمانيين بنقابها وحجابها وهي بتنزل كل مره منقبه ومحجبه انا بكلم مين انا النهارده مش جاي اكلم ام بنطلون وابو سلسله انا النهارده مش جاي اكلم يا جماعه اللي باعوا القضيه مش جاي اكلم اللي بيتابعوا المباريات والماتشات ودم اخوهم كانه ميه وهو بينزف قدام عينهم في الشاشات انا مش جاي اكلم ام تونك ام تونك وام ستريتش وابو دوجلاس انا النهارده يا جماعه انا جاي اكلم اللي لسه عنده دين اللي لسه عنده دم انا جاي اقول لك النهارده مش عايز اقول لك صلي وصوم انا عايز اقول لك شيل دين شيلي دين انا مش جاي اكلم النهارده بتوع بركه يا معبر عارفين بركه يا معبر عارفين بركه يا جامع اللي كان رايح يصلي في الجامع مش عايز يصلي لقى باب الجامع مقفول قال بركه يا جامع اللي عايزين يهربوا من الجهاد المعبر مقفول نعمل ايه بركه يا معبر الحمد لله احنا ما كناش عايزين نجاهد اصلا يا شباب الامه يا شباب الصحوه لو قضيه غزه والدماء اللي فيها ما فوقتكش وقضيه بغداد ما فوقتكش وقضيه شق السودان ما فوقتكش وقضيه التنصير ما فوقتكش امال هتفوق امتى امال هتفوقي امتى جه بكر الليل والنهار من اهل الباطل عايز جهد الليل والنهار مننا العلمانيين ما بيناموش يا جماعه ما بيناموش يا اهل الحق اهل الباطل ما عادوش بيناموا عملوا جرايد يبصوا فيها اسمهم واذاعات وبقنوات وصحف التنصير ما بيناموش اصعب من مشهد ان مسلم يتقتل او مسلمه تتذبح او طفل يتسلخ اعظم من المشهد ده مسلم يتنصر ويسيب دينه ويدق صليب او في الاخر او يسجد لصنم من اصنام بوذا المنصرين ما بيناموش اليهود ما بيناموش اليهود اللي بيدخلوا الدبابات بتاعتهم الوقت في حرب غزه لابسين الحفاضات البامبرز لانهم مرعوبين يخرجوا برضه ما بيناموش رغم ان امه محمد 1400 مليون لو قمنا كلنا وكل واحد بصق بصق على اليهود هيغرقوا لو قمنا كلنا وكل واحد كح 1400 مليون كحه اليهود هيترعب هيموتوا من الصوت ولكن اليهود ما بيناموش النصارى ما بيناموش العلمانيين ما بيناموش المغنيين والمغنيات ما بيناموش بعد ما اعلنوا الحرب على الله في ارضه بياخدوا مئات الالوف في الحفله الواحده يناموا ليه يبقى احنا يا جماعه احنا اللي ننام انا بكلم كل واحد عايز يبقى قائد رباني منتظر لهذه الامه مين القواد الربانيين المنتظرين اللي حرروا فلسطين درس الليله القائد الرباني المنتظر هكلمكم عن قائد قائد من القواد الربانيين المنتظرين اللي فلسطين اتحررت على ايديهم في يوم من الايام وفي عصر من العصور بقول الكلام ده عشان انت تبقى زيهم عشان انت تجيب لنا صلاح الدين جديد عشان انت تبقى صلاح الدين بتاع بكره انا هبدا باول واحد هبدا بيه سيدنا داوود سيدنا داوود اشمعنى سيدنا داوود سيدنا داوود كان القائد الرباني المنتظر لبني اسرائيل كان عندها صحوه اسلاميه عند بني اسرائيل زي الصحوه اللي موجوده دلوقتي جه سيدنا داوود قاد الصحوه لقياده العالم بني اسرائيل قبل داوود كانوا امه ممزقه زينا دلوقتي بعد داوود كانت امه كلها خلافه وتمكين في الارض قصه داوود وتحرير الارض المقدسه مسجله في سوره البقره ربنا خلدها سيدنا سيدنا داوود ما ظهرش غير في المشهد الاخير ليه عشان لما انت تيجي بعد 80 سنه من الصحوه ما تقولش وانا هعمل ايه انت اللي ممكن فلسطين تتحرر على ايديك انت اللي ممكن تجيب لنا صلاح الدين انت اللي ممكن تولد لنا فانت اللي ممكن ابنك اللي انت هتربيه يجي باذن الله فارس الاقصى اللي هيحرر فلسطين يبدا القصه المشهد الاول المشهد الاول الشاشه تتفتح على مشهد مظاهرات في الشوارع وقنوط في الجوامع مظاهرات في الشوارع ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الهتيفه شغالين جماعه مصر الليمون شغاله ابعث لنا ملكا وفي القنوط اللهم اهلك اليهود بالامريكان والامريكان بالروس والروس بالهندوس امين كلمه امين ترج المسجد اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وخلينا احنا كده نايمين وقاعدين امين الشيخ ده ياخد الدعاء بتاعه بيشرح الصدر بشكل اللي يسمع امين بترج المسجد يقول الناس ده هتخرج بره المسجد هتنقض على اليهود يخرجوا بره المسجد ينقضوا على الدنيا وعلى التلفزيون وعلى الشهوات سبحان الملك المشهد الثاني فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم اه جماعه مصر الليمون كلها مشهد اللي كانوا اللي كنا لا شايفينهم في تبرعات ولا شايفينهم في دعوه ولا شايفينهم في معركه الدين مع الباطل ولا شايفينهم في حرب العلمانيه ولا شايفينهم في الجهاد ولا شايفينهم في الدروس اذا كنت ما لقناكيش في الدروس الدعويه اذا كنا ما لقناكش في طلب العلم اذا كنا ما لقناكيش في حفظ القران هنلاقيكم في الجهاد هنلاقي مين يا جماعه اللي ما حضرش في بيئه الايمان وهيجي في الجهاد بعد كده تولوا فلما جاءت الامتحانات تولوا فلما جاء اجازه نص السنه تولوا فلما جه صداع خفيف تولوا تولوا يا جماعه تولوا ليه لان ما كانش اصلا ثابت على الدين من قبلها الامام الغزالي كان في المسجد الاموي جه واحد من بغداد الحقهم التتار ذبحونا التتار قطعونا الناس قعدت تعيط وتصوت ابو حامد الغزالي قال بس السوريين الوقت هيقوموا يقطعوا التتار شويه كل واحد نزل نام في بيته وكل وشرب وراح لمراته قال ايه ده لا لا لا لا لا ده الأمة عايزة تحيا من جديد دخل قفل على نفسه باب بيته خمس سنين يألف إحياء علوم الدين ده احنا عايزين نحيي فرسان أقصى من جديد المشهد الثاني بينتهي والناس بتهرب وبتتساقط المشهد الثالث فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر الدنيا لازم هتيجي في الطريق وانت شغال في الدعوه ليه عشان ربنا يبتليك اسبوعين امتحانات عنده امتحان ب 10 درجات بعد اسبوعين لا يصلي في جامع ولا يحضر دروس ولا تسمع دروس ولا يسمع شرايط ولا له دعوه ازاي يا ابني انت بتقطع انت مش غرقت في نهر انت غرقت في ترعه المشهد الثالث يا جماعه بينتهي والملتزمين والملتزمات بيتساقطوا امام فتن الدنيا ومشاهد الدنيا ويجي المشهد الرابع فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم خلاص تعبنا ما عدناش قادرين بعد ما قاومت النق... بعد ما حاربت اهلي عشان النقاب بعد ما قاومت اصحابي وسخريتهم عشان التزامي بعد ما حاربت اهلي عشان التزامي وعشان اللحيه بعد ما حاربت في كل مكان بعد ما استحملت ما عدتش قادر اشتغل في الدعوه ما حدش يقول لي دعوه حدش يقول لي ضحي بعد ما اتجوزت ودفعت اقساط قعدت سنتين اشتغل واسدد اقساط ما عدتش قادر لا طاقه لنا اليوم بعد ما اتجوزت وخلفت 3 4 5 ايام الرجال نست كل حاجه وبعت القضيه خلاص ولكن فضلت فئه فئه صغيره ولكن فئه ثابته على مبادئها فئه الدنيا ما غيرتهاش الشهوات ما غيرتهاش الفتن ما غيرتهاش الجواز ما عطلهمش فئه فضلت صبر صبرا للاخر لغايه الارض المقدسه يا جماعه ولكن اول ما وصلت فوجئت ان جيش جالوت جيش عملاق جيش رهيب هتعمل فيه ايه هتواجهه ازاي طب هنعمل ايه وبدا خلاص لا يمكن مفيش امل بكل حسابات الواقع لا يمكن ننتصر بكل حسابات الواقع فلسطين مش راجعه الارض المقدسه مش هتتحرر وبدا اهل الباطل ينتفشوا وبدا العلمانيين يطلعوا من جديد وفجاه يطلع شاب من شباب الصحوه الاسلاميه يطلع بطل من ابطال الصحوه الاسلاميه يقلب كل الموازين ويغير كل الحسابات ويقلب الواقع كله وينقذ الامه اللي كل شبر فيها بيستغيث من الدماء المتفجره فيه ويفتح باذن الله باب امل لكل مستضعف في الارض ويبهر العالم ويرفع رايه الخلافه والتمكين من جديد فجاه يطلع داوود وقتل داوود جالوت يا 80 سنه يا رب 80 سنة عمر الصحوة الإسلامية الحديثة 80 سنة يا رب عبثلنا كل حاجة ألوف الشباب ضحت بدمها في كل مكان يا رب ألوف النساء داسوا على على كل أحلام أي امرأة كلنا يا رب بذلنا كل حاجة كل ما نملك من الوقت والجهد والمال والفكر 80 سنة يا رب بنبذل شهيد ورا شهيد ومجاهد ورا مجاهد وبعد 80 سنة ما وصلناش يا رب بعد 80 سنة لسه كل يوم أرض من أرض المسلمين بتتاخد يا رب ما وصلناش خلاص الصورة بقت سودة فجأة يطلع من الصحوة الإسلامية بطل يغير كل الموازين فجأة يطلع من رحم امرأة مؤمنة بطل رضع الإيمان والبطولة واليقين يقلب كل الموازين أنا عايزك تبقى أنت البطل ده أنا عايزك تبقى أنت أم البطل ده أنا عايزك تبقى أم القائد الرباني المنتظر اللي جاي أنا عايزك تبقى أنت القائد الرباني اللي إحنا مستنيينه أنا عايز يا جماعة أنا مش جاي النهاردة أكلمكم عن أنا مش جاي النهاردة أكلمكم يا جماعة عن عن صلاه وصوم بس انا جاي اكلمكم على ان حياه خلاص التيار الاسلامي بقى عدده كبير جدا عايزين كيف بقى مش عايزين كم عايزين ملتزمين عايشين عشان الدين يا اخي بالله عليك يا اخي يا اخي ابوس ايدك شيل اتوسل لكل ذره ايمان في قلبك لكل ذره ايمان في قلبك شيل هم دينك عيش عشان قضايا دينك شيل هم المسلمين المعذبين وكل مسلمه اغتصبت وكل طفل اتقتل وكل شبر ضاع انا بتوسل لكل ذره ايمان في قلبك انك انت تقوم تشيلي هم الم... الكفار اللي بيموتوا على الكفر ويروحوا جهنم انك تشيلي هم دينك وامتك يا جماعه يا جماعه كل واحد لازم الليله ياخد قرار انه عاش عشان دينه ان كل حياتي اللي جايه خلاص انا ما عادش هيبقى ليا حلم غير ان انا احرر الارض المقدسه ان انا احرر العراق ان انا احرر السودان ان انا احرر كل مكان اهل الباطل دخلوا فيه ان انا احرر قلوب الناس من الشهوات ان انا احرر الكفار من العبوديه للكفر مين يا جماعه هيبقى ده هدفه في حياته القائد الرباني المنتظر الاول كان سيدنا داوود بني اسرائيل قبل داوود كانوا امه ممزقه زينا دلوقتي 12 سبط بعده بقوا امه موحده بني اسرائيل قبل داوود اموالهم مجمده مسروقه منهم زي تجميد الاموال بتاعتنا في بنوك سويسرا بعد داوود امه ممكنه قبل داوود اراضيهم ضايعه والارض المقدسه ضايعه بعد داوود امه سيدنا داوود بعده بني اسرائيل بقوا امه عظيمه في الارض مؤثره في الارض اقوى دوله في الدين والدنيا في الارض بعد سيدنا داوود هتبقى انت القائد الرباني المنتظر ده هدف الدرس بتاع الليله يا جماعه هدف درس سيدنا داوود لما طموحه علي ربنا قلل ليه الحديد عايزين قائد منتظر يرجع يرجع الخلافه من جديد عايزين قائد منتظر يرفع رايه الحق من جديد عايزين قائد منتظر ينصر الدين من جديد وينصر المستضعفين من جديد عايزين قائد منتظر سيدنا محمد يا جماعه لما قال يا رب لا تهلك عدواتي لا تهلك امتي بعدو من خارجها لا لا سيوف التتار يا رب ولا صواريخ امريكا يا رب ربنا اجاب انما لا قال لما سيدنا محمد قال له لا تجعل باس امتي بينهم شديد ربنا اللي بيستجيب يا جماعه ليه عشان نعرف ان الخطر مش بوش وشارون الخطر انا وانت لو نمنا وتخاذلنا وتقاعسنا الصحوه الاسلاميه الرهيبه الصحوه الاسلاميه الرهيبه اللي انفجرت في الواقع كله اللي انفجرت في المجتمع والواقع وفي كل مكان الصحوه ديت اللي احنا ابنائها شباب من شباب الصحوه في العراق شباب صغير مدفع امريكا لغايه دلوقتي 700 مليار دولار خسائر بعد ما كانت داخله تنهبنا بخسرانه دم قلبها شباب الصحوه في افغانستان من 20 سنه دفعوا الروس دم قلبهم دفعوا الروس لدرجه انهم شافوا كرامات سجلت في كتاب اسمه ايات الرحمن في جهاد الافغان حتى الصحوه انتشرت في العالم كله انتشرت في الدول الغير الاسلاميه امريكا بعد 11 سبتمبر عدد المسلمين تضاعف قد ايه امريكا نفسها قصصه امريكيه الفت كتاب من كتر ما شافت انتشار الاسلام وسط النساء الامريكيات تشوف الظاهره دي سببها ايه انجلترا في جوامع في انجلترا الوقت صلاه الجمعه بتقام فيها مرتين لان عدد المسجد لا يسع كل المصلين الجارديان البريطانيه بتقول ان البريطانيين دلوقتي بيدخلوا في الاسلام افواج مش افراد يا جماعه الدنمارك يا جماعه الدنمارك الدنمارك كل يوم بيسلم فيها واحد جديد كل دول العالم ايطاليا بلد الفاتيكان سبعين الف واحد اسلموا مؤخرا فيها امستردام امستردام في هولندا امستردام بقى المسلمين اكبر من عدد اليهود والكاثوليك والبروتستانت في عاصمه هولندا امستردام وعشان كده الرعب الرهيب من الصحوه الرعب صرخات في العالم كله رعب من الصحوه الاسلاميه رعب منكم رعب من القوه الاسلاميه الرهيبه لما اتقال ان النهارده الجمعه هيبقى يوم الغضب لغزه العالم كله بقى بيجري امبارح بتجروا ليه خايفين حتى من اصواتنا امال لو بقت حقيقه مش مجرد اصوات مرعوبين صرخه من اليهود من بن جوريون اخشى ما اخشاه ان يقوم في هذه الامه محمد جديد صرخه من البرتغال هذه الصحوه لا ينقصها الا قائد صرخه من استاذ طه حسين هذه الصحوه اخشى ان يخرج منهم من يوجه خلافتهم الينا صحوه من من لورنس براون وهو بيتكلم عن انتشار الاسلام الرهيب بيقول ان العدو الحقيقي ليس الشيوعيه وليس ال وليس ال الاشتراكيه وليس وليس العدو الحقيقي هو الاسلام الذي يكتسح كل الحدود وزير خارجيه فرنسا بيقول ان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي لا لم يو لم يوجد جزء على وجه الارض كلها لم يدخل الدين الوحيد اللي ما فيش حته في وجه الارض ما فيش فيها مسلم الدين الوحيد اللي ما فيش جماعه ولا قبيله ولا مكان في وجه الارض ما دخلش فيه الاسلام الدين الدين الوحيد يا جماعه صرخه من الروس لما الروس دخلوا افغانستان صرخ العالم كله ماذا فعلنا لقد ايقظنا المارد المارد الاسلامي جه مرعوبين مرعوبين كيسنجر في كتاب نصر بلا حرب نيكسون اسف في كتاب نصر بلا حرب وهو بيكتب بيقول ان المخابرات الامريكيه ستوجه معظم طاقتها في الفتره القادمه لحرب الاصوليه الاسلاميه اللي هو الاوروبيين بيقولوا ان هذه الصحوه لا ينقصها الا صلاح الدين جديد هو ده اللي ناقص دلوقتي ليه ما تبقاش انت هو ليه ما تبقيش انت امه ليه ما يبقاش كل واحد مننا بطل من فرسان الاقصى بحق وحقيقه يا جماعه ليه ما نحررش بارضنا المقدسه ليه ما نعيش عشان ديننا دنيا ايه الدنيا هتروح هتروح انت كذا سنه وهتبقى متعفن تحت التراب طب ما تعيش عمرك عشان ربنا ما تعيش عمرك عشان حاجه مش هتروح ما تعيش عمرك عشان الهدف الاعلى ما تعيش عمرك عشان الحاجه اللي رسول الله عاش عشانها ما تعيش عمرك عشان الحاجه اللي ابو بكر وعمر عاشوا عشانها ما تعيشوا عظماء يا جماعه الانسان الحقير هيعيش حقير ويموت حقير الانسان العظيم هيعيش تعبان بس هيموت عظيم هيموت كبير ليه ما نعيش عظماء يا جماعه الصحوه الاسلاميه بدا الرعب ينتشر من الصحوه الاسلاميه ومع ذلك بتنتشر بيقول لك في اوروبا بيقول لك ان الاسلام قادر على ان ينتشر مره اخرى بنفس السرعه التي انتشر بها من قبل يعني يقول لك الاسلام انتشر بالسيف والله بالسيف طب والوقت انتشاره الرهيب في اوروبا وافريقيا ده احد البريطانيين بيقول ان ما يفزعنا هو انتشار الاسلام في افريقيا بكل يسر وسهوله فين السيف الوقت ده احنا السيف قاعد يذبح في رقابينا دلوقتي فين السيف اللي مخلي السياسيين اكبر سياسي العالم بيدخلوا في الاسلام اكبر سياسي العالم مراد هوفمان سفير المانيا دخل في الاسلام ليه اللي بيخلي اكبر مفكر العالم روجيه جارودي اللي بقى اسمه روجيه جارودي اللي حكم فرنسا 15 يوم دخل في الاسلام ليه اكبر علماء العالم كيث مور استاذ التشريح في كندا في تورونتو دخل في الاسلام ليه اكبر رجال الدين في العالم ديفيد بنيامين كلداني وغيره وغيره انا كنت بعمل مكتبه للقساوسه اللي اسلموا ونزلوا كتب مكتبه غلابه ليهم بس لوحدهم انسيلم تورميدا بتاع اندونيسيا اللي مؤلف الرد على اهل الصليب ديفيد بنيامين كلداني اللي مؤلف محمد في الكتاب المقدس بقى اسمه عبد الاحد داوود ابراهيم خليل فيليبس اللي بقى اسمه ابراهيم خليل احمد ومنزل مجموعه من الكتب كتير يا جماعه كتير بفضل الله سبحانه وتعالى فين السيف فين السيف الوقت الحرب بقت رهيبه على الصحوه الاسلاميه رعب مرعوبين يعملوا ايه يحاربوها ازاي يواجهوها ازاي عرفتوا ليه الحرب على غزه عرفتوا ليه لان غزه يا جماعه لو اتسابت كذا سنه هتبقى زي المدينه المنوره بعد هجره النبي عليه الصلاه والسلام ارض بتفرغ ابطال وفرسان ما ينفعش يسيبوها كل العالم يترعب ان هو يسيبها عرفتوا ليه الحرب الاعلاميه الرهيبه على الصحوه الاسلاميه حاربوهم سموهم اصوليين وصوليين فوضويين سطحيين لو مسكوها يخربوها لو مسكوها يضيعوا الدنيا رعبوا العالم منهم تو... ضيعوا قضيتهم خلوا العالم كله يخاف منهم والتيار العلماني اللي عندنا اشتروا العلمانيين بالفلوس خلوهم يتواطؤوا زي التواطؤ العلماني الفظيع في قضيه غزه حاليا ليه لان عند العلمانيين غزه تبقى في ايد اليهود احسن ما تبقى في ايد الاسلام هم بيكرهوا الاسلام لدرجه ان اليهود اخف على قلوبهم الاسلام البرامج العلمانيه البرامج العلمانيه المشهوره فين قض... فين حشد الناس لقضيه غزه ما تسالوا نفسكم لما تيجوا تتفرجوا عليهم قبل ما تتفرجوا عليهم وتتخدعوا بيهم فين حشدهم لقضيه غزه الجرايد العلمانيه المشهوره فين تجنيدها محررينها وكاتبينها لقضيه غزه هم عايزين غزه تضيع لانهم عايزين الاسلام يضيع اليهود اخف على قلوبهم ولكن يا جماعه المبشرات والله المبشرات كل يوم من سنين كل فتره بنسمع امريكا لما تجبرت وتكبرت السنين اللي فاتت ربنا بعت لها شويه هوا على نيو اورليانز على على على كاترينا في نيو اورليانز احد الاخوه بوش طلع لما جت العاصفه عاصفه كاترينا قال احنا هنبني البلد دي تاني وهنوري الناس سنري العالم كيف نبني امريكا الدول والمدن العاصفه اشتدت احد الاخوه بيقول فضل ماشي بالسياره 400 كيلو متر في نيو اورليانز لم يرى الا الدمار جم الخبراء بعد بعدها قالوا 100 سنه قدام الك- المقاطعه ديت قدام الولايه دي عشان تتعمر تاني ال- كولومبيا كولومبيا الصاروخ الامريكي الرهيب اللي بيعوضوا بيه فضيحه تشالنجر اللي انفجر قبل كده لما امريكا طلعته وانفجر تاني امريكا قالت احنا صرفنا عليه قد اللي صرفناه على الحرب في افغانستان ثلاث اضعاف دلوقت افغانستان الامريكان والغرب كلهم قاعدين زي الفيران جوه معسكراتهم اللي بيخرج بيتضرب على طول من الحركه من المجاهدين المسلمين هناك بشريات يا جماعه عشان كده الحرب دلوقت على اشدها يا جماعه الصحوه الاسلاميه عايزه قيادات الصحوه الاسلاميه عايزه ناس تنزل عمرها ليها الصحوه الاسلاميه ما عادتش عايزه عدد الصحوه الاسلاميه عايزه كيف مش كم عايزه ناس تشيل همها عايزه ناس تعيش ليها عايزه ناس تشيل دين مين اللي هيشيل دين لو في قلبك ذره ايمان باقيه شيل دين لو في قلبك ذره يقين باقيه شيل دين القائد الرباني المنتظر يا ترى في حد مننا يا جماعه يا ترى حد من اللي قاعدين قدامي دلوقتي هيبقى هو القائد ده هتبقى هي ام القائد ده احنا عايزين عايزين كلنا نبقى قواد الربانيين المنتظرين عايزين كلنا نبقى ابطال عايزين نحفر بعرقنا وتضحياتنا ودمنا بفضل الله وتقبل الله نحفر اسامينا في التاريخ ليه عشان ربنا عشان الملك الجليل عشان نشهد قدام ربنا ان احنا عشنا عشان الاسلام يا جماعه الحرب من زمان على اي قائد يطلع الحرب الرهيبه على الصحوه الاسلاميه اول قائد للامه دي كان من سيدنا محمد شوفوا حاولوا يقتلوه قد ايه عليه الصلاه والسلام أخ- اقذر محاوله قتل واصعبها واشدها يوم الهجره يوم الهجره حاولوا يقتلوه مرتين مره لما لفوا حوالين البيت وجابوا شاب فتى من كل قبيله عشان يتفرج دم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبائل يوميها كان اخطر محاوله اغتيال حقيقيه وربنا نجاه منها بعد كده محاوله الاغتيال من سراقه بن مالك لما فرسه ساخت الاقدام بتاعته في الرمل بعد كده مفيش حد ما حاولش يقتل النبي اليهود حاولوا يقتلوه في بني النضير وفي الشاه المسموه في خيبر المنافقين حاولوا يقتلوه في غزوه تبوك الاعراب حاولوا يقتلوه لما واحد اعرابي اتسلل ومسك السيف وقال للرسول من يمنعك مني قال له الله سقط السيف المشركين حاولوا يقتلوه الكل حاول انه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد النار حاولوا انهم يقتلوه لما كسرى بعت ملك اليمن عشان يبعت له رسول الله يقبض عليه ويبعته له عليه الصلاه والسلام احمد ياسين يا جماعه احمد ياسين ال- ال- ال- الاطراف الاربعه مشلوله مشلوله وبعد كده فقد نظر عينه والعين الثانيه كانت بتروح 13 سنه سجن وبعد كده سجن مدى الحياه ليه ضربوه بثلاث صواريخ من السماء ليه عشان قائد عشان معنى كلمة القيادة في الصف الإسلامي ليه أبو سفيان لما بعد غزوة أحد وقف تحت الجبل ينادى على المسلمين السؤال اللي سأله لهم إيه أفيكم أبا بكر أفيكم عمر إشمعنى أبو بكر وعمر لأن هم دول قيادات هم دول القيادات يا جماعة الباطل مرعوب من أهل الحق مرعوب ولكن إحنا وإيه يعني وايه يعني طول ما احنا مع ربنا وايه يعني الحق ده بيصرفوا مليارات مليارات على الروتري مليارات على التنصير مليارات على ال... على الانحلال للشهوات في المجتمع مليارات وايه يعني كل واحد قاعد قدامي دلوقتي وكل واحده قاعده قدامي دلوقتي قصه فشل لملياراتهم ده بيخططوا ليل نهار لتدمير الاسلام وايه يعني كل واحد قاعد قدامي دلوقتي قصه فشل لمخططاتهم ادينا قاعدين اهو وبنتكلم عن ربنا والناس بتسمع وبتزيد وبتلتزم وبتضحي وبتبذل حياتها عشان دين ربنا ده بيحاربوا الاسلام وايه يعني هو اللي بيعملوه الوقت ده يجي حاجه في حرب الاسلام في ال 1400 سنه اللي فاتوا يا جماعه السراج ده ما حدش يقدر يطفيه الدين ده ما حدش يقدر يوقعه البنيان اللي ربنا بناه ما حدش هيقدر يهده ما بنته يد الله لا تهدمه يد انسان ينسم ينسوا الدين ده ما حدش هينال منه اي شيء ابدا على الاطلاق مهما عملوا مهما حاربوا ايه يعني وايه يعني ده ده خدوا القدس واحتلوا فلسطين اللي يشوف منظر القدس يوم ما الحمله الصليبيه دخلتها وركب الخيول كانت غايصه بدم المسلمين يقول ان الاسلام لا يمكن هيقوم في المدينه دي في يوم في التاريخ ابدا وقام الاسلام تاني مئات السنين ده, ده دخلوا العراق واحتلوا العراق وايه يعني اللي عمله الامريكان في العراق ما يجيش عشر اللي عمله التتار في العراق لما التتار دخلوا ايه يعني ايه يعني يا جماعه يا جماعه احنا عايزين عايزين نتعامل تعامل اللي واثقين من النصر القواد الربانيين المنتظرين اول قائد رباني منتظر لفلسطين كان سيدنا داوود عليه الصلاه والسلام القائد الرباني المنتظر الثاني لفلسطين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اللي فتحت فلسطين في عهد عمر اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عايزك دلوقتي تاخد صفات الناس دي وتبقى قدواتك وتعرف انت عايز تبقى مين انت عايز تبقى رقم كام في السلسله ده ايه انا هجيب لك ثلاث قواد ربانيين منتظرين باذن الله رقم اربعه فين من يوم الثالث ما جاش حد رابع لغايه دلوقتي رقم أربعة فين يا أمة محمد ليه ما تبقاش أنت رقم أربعة ليه ما تبقيش أنت أم رقم أربعة رقم اتنين القائد الرباني المنتظر التاني لفلسطين كان عمر بن الخطاب اللي الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في أول المجلد السابع بيوصف عمر بيقول فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر في رؤيا شاف الرسول سيدنا عمر بينزع ميه من بير عشان الناس يشربوا والإبل تشرب الرسول بيقول فنزع عمر حتى ضرب الناس بعطن الكل شرب الكل اتروى الرسول بيقول فلم أرى عبقريا العبقري اللي ملوش زي اللي ملوش نظير انت لازم يا عشان تبقى فارس من فرسان الاقصى يبقى مالكش زي يبقى انت مالكيش زي كل البنات بتوع دفعتك كل صحباتك كل الملتزمات اللي تعرفيهم انت وسطهم مالكيش زي انت وسط الشباب كلهم مالكش زي مالكش زي نموذج فريد نموذج فريد للصحوه الاسلاميه فلم ارى عبقريا ينزع نزع عمر ملوش زي في نزع ال- العلماء قالوا ان الميه دي الحق قعد يشيل الحق ويب... ويوصله للناس لغايه ما الدنيا كلها اتملت حق في عهد عمر ليه ما تبقاش عبقري ليه ما تبقاش عبقريه ليه ما تنزعش الحق وتوصله للدنيا كلها ليه يا جماعه ليه يا جماعه ما نبقاش ابطال القائد الرباني المنتظر الثالث القائد الرباني المنتظر رقم ثلاثة مين صلاح الدين الايوبي صلاح الدين صلاح الدين يا جماعه اللي كان الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث مروي عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ركب الدابه قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتبسم عشان كلمه انا الى ربنا لمنقلبون عشان الشوق الى الله يتبسم عليه الصلاه والسلام فكان العلماء لما يرووا الحديث مسلسل بالتبسم كل عالم يروي الحديث ثم يتبسم كل عالم يروي الحديث ثم يتبسم عشان سنه النبي عليه الصلاه والسلام مره صلاح الدين الايوبي قعد مع نور الدين زنكي فبيقول الحديث لنور الدين ولم يتبسم نور الدين قال له هل اكملت الحديث قال له كيف اضحك كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير اضحك ازاي والانجاس مهيمنين على المسجد الاقصى اضحك ازاي والدنس بيلف حوالين المسجد الاقصى قلبه خاصم الضحك قلبه طلق الفرحة بالتلاتة لحد ما المسجد الأقصى يتحرر قلبه عجز على إنه يفرح على إنه يتبسم على إنه يضحك عشان المسجد الأقصى أسير عرفتوا ليه ربنا فتح على إيديه عرفتوا ليه ربنا عاد المسجد الأقصى على إيديه لأنه خلاص قلبه شال هم تحرير الأرض المقدسة لدرجة إن هو ما قدرش يتفاعل مع حاجة في الحياة نظر حياته وقف حياته لتحرير الأرض المقدسة كان أيام الدولة الإسلامية يا جماعة ليها أجندة ليها أجندة زي الغرب الوقت كده لهم أجندة ليها أجندة ثابتة الحاكم لما بيموت لما نور الدين محمود مات نور الدين صلاح الدين ما قالش خلاص وأنا مالي بقى أنا كنت ب- بساعده في تحرير الشام عشان إنما الوقت خلاص أكمل مول لا كان في أجندة الحاكم اللي بيموت اللي يجي بعده يكمل الوقت فين أجندتنا فين أجندة الصف الإسلامي فين أجندة حكامنا فين أجندة البلاد الإسلامية يا جماعة هل في أجندتنا إنقاذ الكفار من النار الخمسة مليار كافر دول هل في أجندتنا يا جماعة إغاثة المسلمين في العالم هل في أجندتنا إعادة الخلافة والتمكين في أجندة مين مين على وجه الأرض الأحلام والأهداف دي في أجندته مين يا جماعة مين القواد الربانيين المنتظرين ناس تانية ساعدت في عودة الأرض المقدسة وساعة زي سيدنا علي بن أبي طالب لما فتح على إيده خيبر اليهود الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الصحابة كانوا هيتجننوا عايزين كل واحد يبقى هو تخيل لو النبي قال الكلمة دي النهاردة هيبقى مين منكم هو اللي هيفتح على إيديه مين فينا يا جماعة اللي النبي هيديله الراية مين فينا اللي قلبه يؤهله إنه يقود الامه ناحيه النصر دلوقتي انا درس النهارده ممكن ناس تحسب ان الدرس عالي ان الدرس كبير لا الدرس ده لازم يتقال الكلام ده لازم يتسمع الكلام ده لازم يتحط في اجندتنا الكلام ده لازم يكون حلم حياتنا لازم نعيش وده هو هدفنا هنفضل لغايه امتى نكلم ام سلسله وابو وابو وابو وابو انسيال وام ستريتش وابو مش عارف ايه واللي لابسه شميز لغايه امتى يا جماعه لغايه امتى؟ امتى هنكبر في خطابنا الدعوي؟ امتى يا جماعه؟ امتى هنفتكر قضيه التمكين؟ قضيه حياتنا الاساسيه، قضيه هذه الامه القضيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام عاش عشانها، خلاص بتوع الكرة مش عايزين بتوع الشهوات مش عايزين هنعمل لهم ايه هنصرخ فيهم اكتر من كده ايه هنعمل معاهم هنفضل ندعوهم لوجه الله معذرة الى ربهم ولعلهم يتقون ولكن هيبقى قضيتنا الاساسية قضية التمكين وعودة التمكين للاسف الامة دلوقتي الامة نايمة يا جماعة الامة نايمة احداث غزة القلب بيعتصر اكتر مما بيعتصر على اللي بيحصل بيعتصر على نوم الامة في احد دول الخليج قررت الحكومة انها تفرض على المدارس الخاصة حصة قرآن احد الكتاب العلمانيين كتب في جريدة قال لئن كان هذا الكلام صحيحا فانني اقول اللهم لعن وزارة التربية والتعليم ليه انني لم اذهب ابني الى هذه المدارس الخاصة الا حتى لا يتعلم اللغة العربية لغة التخلف ولا يتعلم القرآن ايه ده اعوذ بالله ايه ده فالمدارس ردت قالت لهم مفيش ما عندناش وقت لحصة القرآن قالوا لهم طب بدلوا حصة موسيقى شيلوا حصة موسيقى وحطوا حصة قرآن القيامة قامت موسيقى نشيل الفن عشان القرآن نشيل الفن كله والذوق كله عشان نطلع إرهابيين إزاي يا جماعة الإعلان اللي لا ينمحي من ذاكرة او من جراح الانسان ايام لما العراق دخلت الكويت وعملوا اعلان لبوش بوش الاب بوش المجرم الكبير وطفل كويتي وبيقول له يا بابا بوش انقذنا يا بابا بوش او راحوا ولعوها اهم راحوا جابوا ضرافها اهم راحوا عشان يخر السقف عليهم من فوقهم والعياذ بالله يا جماعه يا شباب يا شباب الشباب ما بيجيش في العمر غير مره ابذلوا شبابكم لله يا امه محمد كل واحد يشوف اغلى حاجه عنده في حياته ايه اغلى حاجه عندك في حياتك الوقت شبابك الدين للدين اغلى حاجه عندك الوقت خبرتك وذكائك وخبره الحياه بعد سنين الحياه دي كلها ده للدين اغلى حاجه عندك لسانك وكلامك وفصاحتك ده للدين اغلى حاجه عندك مالك الدين للدين يا جماعه يا جماعه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا اللي الوقت والفتح لسه ما جاش والازمه لسه مخيمه والقتلى لسه بتسقط قدام عينينا واحنا عاجزين اللي الوقت هيقوم ويقف جنب الاسلام لا يمكن هيبقى ثوابه زي ثواب اللي هيجي بعد ما الفتح يجي والنصر يجي والتمكين يجي ويقول انا معاكم خذل عنا ما استطعت الكلمه لما اتقالت اتقالت وكان المسلمين محاصرين في غزوه الوقت في ألف غزوه ضد الاسلام هتعملي ايه انا عايزك تبقي ام القائد الرباني المنتظر انا عايزك تبقي امه عايز رحم يخرج منه القائد الرباني المنتظر للامه ترضعيه اليقين والايمان والبطوله تنذري حياتك يبقى اولادك هم رساله حياتك وعمرك لا تخرجي لي في شغل ولا تخرجي لي في دنيا ولا تخرجي لو واحده قالت لك تعالي نتفسح لها انا عندي محرابي هنا اللي انا اعبد اقعد اعبد ربنا في 24 ساعه انا قاعده هنا في رسالتي انا نظرت للرحمن صوم عن الدنيا كلها انا اسخر حياتي لاولادي ده همت انا انا ممكن لا هاكل ولا هشرب ولا هنام عشان اولادي ده هم عشان اولادي دول كل طريقه يتربوا بيها يبقوا رجاله ربيهم بيها كل قصه من قصص السلف والصحابه هتقدر ان هي تعلمهم دينهم وتنمي البطوله فيهم هعلمها لهم كل معنى من معاني البطوله والتضحيه هزرعه جواهم كل ايه من ايات القران حافظاها وعارفاها هحفظها لهم انا خلاص انا ده ده الجهاد بتاعي الرجاله تروح تنزل تجاهد في غزه وانا جاهد في بيتي انا لازم ابقى ام القائد الرباني المنتظر ولا لازم ابني يخرج قائد وبنتي تخرج ام القواد لازم انا هنا انا هنا في رسالتي ووظيفتي انا هنا هعبد ربنا هعبدك يا رب بعبادة كتير كتير قوي من النساء ما عبدكش بها يا رب انما انا هعبدك بيها انا هعبدك بعباده ان انا هربي صلاح الدين هربي قطز تاني هربي عمر تاني هربي يوشع تاني هربي وطن يحرر الارض المقدسه تاني عايزين ام يا جماعه عايزين ام زي امراه عمران اللي ربت مريم اللي ربت عيسى ام زي ام موسى اللي من يقينها رمت التابوت في البحر طلع ابنها موسى طلع ابنها راضع اليقين مع امه اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه مش هترضعه لبن بس هترضعه لبن ويقين وثبات واستعداد للتضحية وإيمان بالله رضعة واحدة بس من أم موسى ابنها بعد 40 سنة طلع نبي حتى بعد ما غاب عن حضنها سنين لأن ده صاحبة رسالة أنا عايز يبقى كل واحد مننا صاحب رسالة صاحب قضية عايش عشان قضية حياته عايش عشان له قضية في الحياة له قضية بيبذل عشانها وبيعيش عشانها وبيضحي عشانها أحد أحد الناس يعني وهو ماشي فلقى عربية لعبة ب 700 جنيه بنته بتعيط عليها بيقول أنا ما جاليش قلب أروح إلا لما لما رحت كارت الفيزا سحبت 700 جنيه وجبتهم لها يا سيدي اسحب ولكن انت طلعت كام 700 جنيه لغزه يا جماعه التبرع بالمال غير الجهاد بالمال احنا دلوقتي خلاص احنا دلوقتي تقريبا بنوصل لاخر الحلقه احنا دلوقتي خلاص بن... بنقفل في الحلقة. الحلقه التبرع بالمال غير الجهاد بالمال الجهاد بالمال انك تجهد نفسك تجهد نفسك البنت الوقت لما بتلبس ال- اما بتلبس النقاب ابوها بيحاربها قد ايه والبيت بيحاربها قد ايه وعلى بوابات الجامعه بتحارب قد ايه ولما بتلبس استرتش الكل بيحيي الكل بيضرب تعظيم سلام يا سلام يا رب يا سلام المسلمين الوقت قعدوا بيقول اللي يحتاجوا البيت يحرم الجامع يحرم اللي يحتاجه ده اللي يحتاجه البي... الجامع يحرم يحرم على بق على بق الانسان اللي مخلص لربنا ويحرم على جيبه ويحرم على بق اولاده اللي يحتاجه الجامع ده قبل اي حاجه في الحياه اللي يحتاجه الدين ده قبل اي حاجه في الحياه ديني ديني هو اهم حاجه في حياتي لما يا جماعه احنا احنا المصيبه مش في الغرب المصيبه فينا احنا اللي لبس لبس النبي وكتب جنبه الارهابي ده ممثل مننا احنا ممثل مكتوب في البطاقه بتاعته ديانه الاسلام اللي اللي بيحاربوا الدين الدنمارك بعد ما نزل المنتجات الدنماركيه في اسواقنا تاني لو كان ابوك اللي اتشتم كنت تنزل او تج... او تتعامل معاه بتجاريه تاني. لو كانوا شتم ابوك مش شتموا النبي عليه الصلاه والسلام امتى هنعيش عز ديننا امتى هنعيش لديننا امتى يا جماعه تبقى رساله حياتنا ديننا انا دلوقتي في التوصيات باذن الله سبحانه وتعالى اول توصيه عايز اقولها لكم عشان ما انساهاش يعني توصيه في العباده ان ان شاء الله باذن الله بكره 13 و14 و15 خدوا بالكم عشان ما انساش التوصيه الخطيره ديت لان الواحد بيبقى كل شهر مرعوب انه ينسى هذه التوصيه لان باذن الله سبحانه وتعالى الدعوه الى الله لها بركه كل واحد بيطبق انت فكرته شوف ثوابه عند ربنا ثوابك عند ربنا انت وهو شركاء في هذا الثواب لا ينقص من اجره شيء 13 و14 و15 بكره ان شاء الله سبت وحد واثنين باذن الله سبحانه وتعالى ما ننساش صيام هذه الايام ابدا يا جماعه باذن الله ما ننساش صيامها والدعاء لاخواننا ما تنسوش ان بكره في بعض الشركات اليهوديه اللي بتبيع في اراضي المسلمين اعلنت ان هي دخلها بكره وربحها بكره هيخصص لحرب اليهود على غزه هيخصص لدعم اليهود في حرب غزه بكره السبت ده اهو خدوا بالكم يا جماعه عشان كده بكره احنا من باب الامن كل المقاطعه هنطبقها ان شاء الله باذن الله والمفروض نطبق على طول باذن الله ربنا يعيننا يا رب جميعا ولكن يعني قدر المستطاع طبعا يعني انا نفسي نبدا مشروع مع- مع بعض بعد كده المقاطعه التدريجيه لان المقاطعه الكليه صعبه على كثير من الناس صعبه علينا كلنا يعني فبكره يا جماعه ال- الاغلب كثير جدا من الشركات او اغلب الشركات هيخصصوا ربحهم للحرب على غزه خدوا بالكم يبقى بكره لا كنتاكي ولا ماكدونالدز ولا كولا كوكاكولا ولا بيبسي ولا الكلام ده خالص ولا اريال ولا المنظفات بتاعه آه، Procter Gamble ولا ال- ال- الاريال والتايد والحاجات دي ممنوعه تماما بالذات بكره بالذات بكره اليوم اللي هيخصصوا في الربح بتاعهم لحرب الاسلام في غزه لا اريال ولا ولا تايد ولا كنتاكي ولا ماكدونالدز ولا كولا ولا كولا ولا بيبسي ولا سيفن ولا مرندا ولا تيم ولا الحاجات دي كلها اللي احنا عارفين ان هي امريكيه ويهوديه ال- ال- الوقت يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى يعني بعد ما قلنا توصيه 13 و14 و15 وان الناس تقوم تتسحر بعد الحلقه اللي عارف انه هينام مش هيصحى غير على الفجر يقوم يتسحر بعد الحلقه على طول باذن الله سبحانه وتعالى عشان ما ينساش الا اللي هيتسحر في النهايه باذن الله بذكركم تاني بالكود بتاع غزه بذكركم تاني بالكود بتاع غزة الكود بتاع غزة صفر تس... صفر صفر تسعمية وسبعين خمسة تسعتين صفر صفر تسعمية وسبعين خمسة تسعتين وبعد كده أي ست أرقام صفر صفر تسعمية وسبعين بعد كده خمسة تسعتين وبعد كده أي ست ارقام بذكركم تاني بالكود بتاع غزه وبذكركم تاني بالتبرع مش م- مش تبرع بالمال الجهاد بالمال الجهاد بالمال وبوصيكم قبل ما اسيبكم يا جماعه بوصيكم الوصيه اللي يوشع بن نون وهو خارج يحارب من اجل ارجاع ارجاع الارض المقدسه لان القواد الربانيين اللي حرروا الارض المقدسه مش قليلين ده كتير جدا انا بذكركم يا جماعه تاني بيوشع بن نون يوشع بن نون وهو خارج يحرر الارض المقدسه يوشع البطل اللي اتربى على ايد سيدنا موسى يوشع يا جماعه وهو خارج وقف للجيش والجيش كبير زي الصحوه الاسلاميه الوقت بقى كبيره المنقبات كتير الملتحين كتير الملتزمين كتير الهتيفه كتير بتوع امين في الجوامع كتير كتير كله كتير وقف يوشع وقال لهم استنوا لا يتبعني رجل من ثلاث اللي يلاقي نفسه واحد من الثلاثه دول ما يجيش ورايا ما يجيش في الجيش بتاعي ليه هو انت مش عايز عدد لا مش عايز عدد الراجل لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام قبل المعركه قال له يا رسول الله اسلم الاول وبعد كده قاتل ولا انزل اقاتل على طول وانصر على طول ما فيش وقت ما فيش وقت اي حد يجي وخلاص شيوعيين ينصروا القضايا ينصروا علمانيين ينصروا ينصروا الرسول قال له لا لا الرسول قال له بل عليه الصلاه والسلام اسلم ثم قاتل الدين الاول لانك لو نزلت المعركه من غير دين مش هتبقى سبب نصر هتبقى سبب هزيمه يا اللي لابسه بنطلون واقفه تهتف في المظاهرات م- عمرك ما هتبقى سبب نصر يا اللي حاطه مكياج واقفه تهتف في المظاهرات عمرك ما هتبقى سبب نصر يا اللي لابس سلسله واقف تهتف في المظاهرات عمرك ما هتبقى سبب نصر اسلم ثم قاتل اسلم ثم قاتل الدين الاول عشان لما تنزل تبقى سبب من اسباب النصر يوشع بن نون قال لا يتبعني رجل من ثلاث اللي يلاقي نفسه واحد من الثلاثه دول ما يجيش ورايا رجل ملك بضع امراه كتب كتابه عليها ولما يبني بها لسه الدخله ما جاتش وهو ينتظر ان يبني بها مستني مستني امتى يوم الجواز وليله الدخله وشهر العسل وال honeymoon period مستني مستني الحياه والمتع والفسح ما يجيش ورايا طب ليه هو الجواز حرام لا مش حرام امال ما يجيش وراك ليه ورجل رفع اعمده بيت ولما يبني سقفه وما قفلش السقف بتاعه وهو ينتظر ان يبني سقفه واحد تا- صب خرسان الثلاث ادوار ولسه ما قفلهمش صب صب عمل ال- ال- الطوب في الدور الفوقاني ولسه ما غفقوش لسه ده ما يجيش ليه هو انا ابني شقه حرام لا مش حرام امال ايه ليه ورجل له خريفات ولما تنتج البهايم اللي عنده حامل ولسه ما ولدتش وهو ينتظر ان تنتج طب ليه هو حرام مش حرام امال ايه دنيا لا الصف ده ما ينفعش يبقى في حد في قلبه دنيا عشان كلمة وهو ينتظر مش عشان يا جماعة له خريفات حامل مش عشان بنى بيت وم- و- و- والبيت هيتصب لا مش عشان كاتب كتابه هيتجوز لا يا جماعة عشان كلمة وهو ينتظر وهو ينتظر ليه لان ربنا في القرآن بيقول فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مستني الشهادة اللي منتظر الدنيا عمره ما هينتظر الشهادة يا اما تبقى ومنهم من ينتظر منتظر الشهادة في سبيل الله يا اما تبقى وهو ينتظر الدنيا انها تيجي هي دي الكلمة الخطر في الكلام كله هي دي كلمة انك مستني دنيا انك بتحلم بالدنيا انك بتحلمي بالدنيا انا قلت لكم يا جماعة ما ينفعش احنا جيل ما ينفعش احلامنا تبقى في الدنيا احنا جيل احلامنا كلها لازم تبقى للدين عارفين سيدنا موسى كان هو الاعظم ولا يوشع بن نون لا طبعا سيدنا موسى هو الاعظم ده هو استاذ يوشع بن نون يوشع بن نون اتربى على ايديه عليهم السلام جميعا امال مين اللي اتحرر على ايده الارض المقدسه يوشع سيدنا موسى مات في التيه مات و- وقبره على على مشارف الارض المقدسه عند الكثيب الاحمر بينه وبين حدودنا مع غزه ممكن ممكن اشبار رميه حجر لا يعني سيدنا موسى مش هو اللي حرر الارض المقدسه لا ويوشع حررها اه لا هو يوشع اعظم من موسى لا امال ايه امال ازاي لان الجيش اللي كان ورا موسى كان جيش مخذول كان جيش قالوا اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون انما الجيش اللي كان ورا يوشع كان جيش عايز يحرر الارض المقدسه فعلا يعني عايز اقول ايه عايز اقول ان القائد الرباني المنتظر عمره ما هيجي الا لو في صف رباني منتظر الا لو في امه ربانيه منتظره الا لو في جيش رباني منتظر الا لو في ملتزمين وملتزمات ربانيين منتظرين هم دول اللي فعلا ساعتها يجي القائد يقودهم الى النصر ولكن طول ما احنا كده طول ما احنا ملتزمين وملتزمات معظمنا سلبي معظمنا ما هوش قادر يحرك القضيه معظمنا ما هوش قادر يعيش عشان الدين احنا يا جماعه مش هنتقدم لا يتبعني رجل من ثلاث لازم تطهير الصف من الدنيا الاول لازم تط... اللي حروا غزه لازم ما ما فيش حد منهم منتظر دنيا كلهم احلامهم دين فرسان الاقصى ناس لا تحلم بالدنيا ناس ما فيش في قلبها دنيا ناس زي سيدنا علي بن ابي طالب تحب الله ورسوله ويحبها الله ورسوله انت بتحب ربنا قد ايه طب لو فتحنا قلوب كل اللي قاعدين الوقت كلنا فتحنا قلوبنا كلنا وربنا اطلع عليها الوقت هيرى اكتر قلب فينا بيحبه مين هيرى اكتر قلب فينا في حب لله صادق مين هيرى اكتر قلب فينا في شوق لله صادق مين مين يا جماعه مين فينا يا جماعه بيقف في الصلاه قلبه مع ربنا ومع ملكوت ربنا ومين فينا قلبه بيقف في الصلاه قلبه مع الدراسه والامتحانات مين فينا فكره يا جماعه في الدين ومين فينا فكره في الدنيا مين مين فينا سبب نصر ومين فينا سبب هزيمه لما صلاح الدين الايوبي كان بيعدي في- قبل معركه حطين بالليل في نص الليل يلاقي خيمه الجنود اللي فيها نايمين يقول اه من هنا تاتي الهزيمه بعد كده يعدي يلاقي خيمه الجنود اللي فيها واقفين يصلوا ويبكوا يقول اه من هنا ياتي النصر يا جماعه انت لما تعدي جنب اي نادي من النوادي من هنا تاتي الهزيمه جنب اي coffee shop ولا انترنت كافيه قاعدين يتفرجوا فيه يلعبوا بلاي ستيشن من هنا تاتي الهزيمه جنب الملتزمات والدروس الدينيه من هنا ياتي النصر جنب القنوات الدينيه من هنا ياتي النصر جنب الملتزمين والملتزمات والدعاء الى الله من هنا ياتي النصر لما تشوف ملتزم ماشي ماشي في الشارع سرحان في الملكوت من هنا تاتي الهزيمه وملتزم ماشي يدعو الى الله ويكلم الناس وينشر الدين وينشر الدعوه ويتكلم بقى مع ده ومع ده من هنا ياتي النصر انت سبب نصر ولا سبب هزيمه انت سبب نصر ولا سبب هزيمه لازم الليله كل واحد يقف مع نفسه القائد الربان المنتظر اللي كتير سمعنا دعاء بيقولوا اللهم افتح على امه محمد بالقائد الرباني المنتظر انا درس الليله كان هدفه ان انا اقول لكم ان القائد ده ما بيطلعش كده ان القائد ده مش حاجه بتطلع كده بنستنى وتقوم جايه لا القائد ده صناعه القائد ده افراز طيار قوي متماسك حامل للهم عايزين الطيار الاسلامي يعلى بقى عايزين نبقى صح- اصحاب هم بقى عايزين نشيل قضيه بقى الملتزمات اللي من ساعه ما بتغطي وشها بالقماشه السوداء وتقول لك انا منقبه يا حبيبتي وبعدين كل دماغها امتى هتجوز امتى هيجي لي عريس لا انا عايز انت هت... يا بنتي انت طول ما انت مع ربنا ما تشيليش هم حاجه من الدنيا ربنا هيديك اللي ما اداهوش لحد من العالمين ربنا هيكرمك باحسن زوج واحسن ذريه باذن الملك سبحانه وتعالى انت يا ابني طول ما انت مع ربنا ما تشيلش هم حاجه من جعل همه هو الله الشعار بتاع الواحد ايام الامتحانات طول ما هو في الكليه بالذات السنين الاخرانيه من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء خلي همك هو ربنا خلوا همنا هو التمكين يا جماعه لازم تبقى انت ام القائد الرباني المنتظر وانت قائد رباني منتظر واحنا صف رباني منتظر وتبقى امه ربانيه امه فعلا ربنا هيفتح على ايديها اللي عايز يبقى فارس من فرسان الاقصى يطبق الكلام ده يا جماعه يطبق كما ما ينساش سيدنا داوود مثال التضحيه والفداء اللي رمى نفسه على جالوت وقلب الموازين كلها في لحظه ما ننساش سيدنا علي اللي بيحب ربنا قوي قوي وربنا فتح له الابواب وفتح على ايديه ما ننساش سيدنا عمر العبقري اللي ملوش زي البطل الملتزم اللي ملوش زي الملتزمه اللي ملهاش نظير في الصف كله ما ننساش يوشع بن نون اللي طلق الدنيا بالثلاثه اللي قال ما حدش ينتظر دنيا يجي معايا اللي منتظر الشهاده بس هو اللي يجي معايا ما ننساش صلاح الدين الايوبي اللي قلبه طلق الضحكه اللي قلبه خاصم الابتسامه اللي قلبه عجز انه يفرح او يضحك لغايه ما فلسطين اتحررت ما ننساش 13 و14 و15 سبت وحد واثنين ان شاء الله ما ننساش الاتصال باخواننا في غزه نواسيهم ون- ونشجعهم على الصمود صفرين 970 خمسة تسعتين ثم اي ست ارقام ما ننساش التبرع في الجماعات الشرعيه في الهلال الاحمر في اتحاد الاطباء العرب في ال... الت- اي نقابه اطباء لجنه الاغاثه ما ننساش يا جماعه ما ننساش نقطع بكره تماما مقاطعه تامه لاي منتج اسرائيلي او امريكي والا انت كده بتساعد في ضرب اخوانك في غزه ما ننساش كل الكلام ده ما ننساش ابدا ان مطلوب مننا مهمه كبيره قوي قوي ربنا يعيننا عليها ربنا يعيننا يا رب على ان احنا نبقى ائمه في هذا الدين اللهم اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض اللهم اصطفينا جنودا مخلصين لك يا رب اللهم اخرج من هذه الامه قائدا ربانيا منتظرا يحرر فلسطين ويقود الامه الى التمكين ويعيد الخلافه يا رب العالمين اللهم اخرج منا دعاه وداعيات اللهم اخرج منا دعاه وداعيات اللهم اخرج منا دعاه وداعيات وعلماء وعالمات وعلماء وعالمات وعلماء على منهاج السنة وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات اللهم املأ قلوبنا باليقين اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم يا ذا العز الذي لا يرام وذا وذا- يا ذا الركن الذي لا يضام اللهم اشف صدور قوم المؤمنين انصر اخواننا في فلسطين انصر اخواننا في غزة وفي الخليل وفي الضفة وفي القدس انصر اخواننا في العراق وفي السودان انصر اخواننا في كشمير وفي افغانستان انصر اخواننا في برما وفي الشيشان انصر كل من رفع راية لدينك انصر اولياءك اللهم اعز دينك اللهم انصر دينك واعز اولياءك اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن يحكم اللهم املأ حياتنا بالدين وبالطاعة اللهم اجعلنا جندك المخلصين يا رب وافتح على أيدينا العالم يا رب واهد غير المسلمين واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين آمين آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا